السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا من معاصي القلوب احتقار النعم ازدراء النعم استقلال النعم عدم رؤية النعم عدم التنعم بالنعم من معاصي القلوب إن ربا إلها مالكا ملكا قادرا قاهرا أنعم عليك بنعمة ينبغي أن تستعظم هذه النعمة لو إنسان كبير من الأكابر إداك ألم رصاص القيمة مش في الألم القيمة في من أعطاك القلم قيمة الهدية كده ولذلك أكثر ما أضل الناس في النعم أنه رأى أن هذه النعم حق له على الله ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله ومن لطيف التعبد بالنعم أن ترى أنك لا تستحقها وأنها من محض عين جود المنه هو ده اللي يخلي النعمة في حقك نعمة انك تعتقد انك ما تستاهلش بعض الناس شايف ان اللي هو فيه انت شايف ان اللي انت فيه ده اه تستاهل اكتر منه يبقى كده اسأت الادب مع الله اللي انت فيه اصلا اصلا ما تستهلوش محدش له عند ربنا حاجة قال قال ولذلك قيل مش فاكر ده حديث ولا مش حديث لو أن الله جل جلاله عذب جميع خلقه لا مش حديث لو أن الله جل جلاله عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم له ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم مفيش حد له حق واجب على الله اوعى تفكر ان من حقك انه يديك اولاد او من حقك انك تتزوج او من حقك انك انت زي ما الكل بيتكلم الكلام ده النهارده مش من حقك انما خلقت لتعبد واذا اعطيت فهذا من فضل الله كرم وجود ومنه ورحمه ووهم لذلك الانسان اللي هو شايف نفسه ان اللي معاه ده شويه عليه اساء الادب على الله حاجه كمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا لمن هو أعلى منكم في الدين وأدنى منكم في الدنيا فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم ازدراء النعم واحتقارها معصية من معاصي القلوب ايه اللي بيوقعنا في ازدراء النعم ان انا ابص للناس التانية راكبين ايه عربية او ساكنين فين او معاهم ايه او عندهم ايه لما ابص للناس اللي اعلى مني واشوف اللي معايا ده بي- بيخلق في القلوب الحقد وعدم الرضا والحسد واحتقار ما انت فيه لذلك لو رايت ما عندك لارضاك ما عندك وشغلك عشان كده سيدنا سليمان لما بعتت له ملكة سبأ هدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون قال لهم كده ما آتاني الله انظر ما آتاك الله شوف اللي ربنا اداهولك شوفه بص عليه تأمله طالعه استمتع به انا قلت في اول الحلقات دي لو شفت مراتك شوفها بس بص لها لو شفت مراتك بعين الرضا بها مش هتبص لواحدة تانية وإنما منعك من رؤيتها انك انت بتبص لكل النساء اللي في الدنيا اللي بترقص واللي بتغني واللي ماشيه في الشارع واللي ملغمطه واللي م- ملخبطه وما بصيتش على زوجتك هذه هي القضيه حسن النظر في مبادئ المنن نمرة واحد حسن النظر اتنين مبادئ آه مبادئ المنن تفتكر ايه اول نعمة ربنا انعم بها عليك افتكر كده اقدم نعمة اول نعمة ربنا انعم بها عليك ايه ها بص كده فكر ايه اقدم نعمه ايه اول نعمه ربنا انعم بيها عليك عارف اول نعمه ربنا انعم بيها عليك ايه الاسلام دي اول نعمه لان يوم ما ربنا خلق القلم وقال للقلم اكتب ما هو كائن فكتبك انت مسلم كتبك مسلم ابن القيم قايل كلام زي الفل في الموضوع ده تعالوا نسمعه كده بيقول ايه في عند الكلام على التعبد باسم الله الاول كان الله امن يا مسلم كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء غيره الله الأول الله الأول حيث كان سبحانه وتعالى عشان كده قال ال- الشيخ أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله في منزلة الفرار الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل هو ده الفرار إن الفرار هو الهرب الهرب ممن لم يكن مين اللي لم يكن لم يكن شيء لا أرض ولا سماء ولا جبال ولا ناس ولا أشجار ولا أنهار ولا بشر ولا جن ولا طيور ولا حيوانات لم يكن شيء كان الله ولا شيء معه يبقى الفرار من كل ده إلى من لم يزل الله الأول الآخر كان الله ولا شيء معه وهو الآخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام التعبد بسم الله الأول بيقول إيه يقول فيعامل سبقه سبحانه تعالى سبحانه وتعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها يعني إيه لما ربنا سبحانه وتعالى كتبك يوم خلق السماوات والارض ان انت فلان ابن فلان ابن فلانه اسم ابوك واسم امك واسمك كتب الله عز وجل ان انت نمره واحد مسلم اتنين عمره ليه اسمها اجله ثلاثة رزقه اربعة شقي او سعيد لما كتب ربنا رزقه انك انت هتشرب النهاردة العصير ده مثلا مثلا العصير يتشربه ده مين اللي زرعه ومين اللي قلعه ومين اللي جمعه ومين اللي عصره ومين اللي عباه ومين اللي حلاه لحد ما وصل في ايدك مكتوب لك كوبايه العصير دي انك انت هتشربها لما ربنا سبب لك الاسباب دي كلها دفعت له كام ولا حتى الصلاه على النبي ما انت ما كنتش اصلا ما كنتش موجود لا كنت صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا وحدت ولا حاجه خالص ده انت ما كنتش حاجه وكتب لك ان هيديك فلوس فسبق فضله الاسباب وسبق احسانه الاسباب كلها وذلك يقتضي افراده وعدم الالتفات الى غيره او البسوق ب... او الوسوق بسواه صح اذا كان هو اداك وانت ما معكش من غير ما تعمل يبقى تثق بغيره تتوكل على غيره تطلب من غيره اذا كان هو اداك وانت ما بتعملش فالوقت لما بتعمل ما يدكش قال ايه وذلك يقتضي افراده قل لا اله الا الله قل اشهد ان لا اله الا الله وعدم الالتفات الى غيره تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى وعدم الوثوق بسواه او التوكل على غيره اسمع اسمع اسمع اسمعك الله الخير يقول ايه فمن ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين فأصمك من العبادة للعبيد واعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد ثم وجه وجهة قلبك ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالى دون ما سواه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فاضرع فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها منه بلا سبب منك اضرع فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى عليك بق وقضى لك بقضم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها منه بغير سبب منك وكانت أوليتها منه بلا خبر منك ولا طلب منك ثم اسم بهمتك اسم بهمتك عن ملاحظة الأغيار أليس الله بكاف عبده قل بلى ويخوفونك بالذين من دونه كل غير الله دون فلا تركن إلى غيره واسم بهمتك عن ملاحظة الأغيار ولا يركنن قلبك إلى الرسوم والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فإن الله عز وجل قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الديني أراد الله له ما يريد ثم ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى رضاه واقصر حبك وتقربك وقلبك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك بل لو فهمت لعلمت أنه هو الذي جاد عليك بالأسباب كلها فالأسباب منه هو سبحانه هو الذي هيأ لك الأسباب وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآسف رضاه وحده أحبه وحده وثق به وحده واعبده وحده اجعل حبه ومرضاته اجعل حبه ومراضيه هي كعبة قلبك التي لا تزال بها طائفة مستلما لأركانها واقفا بملتزمها فيا فوزك ويا سعادتك ويا قرة عينك ويا هناءة قلبك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك فيا سعادتك إن اطلع الله على قلبك فلم يجد فيه إلا طلب رضاه حينها لا أدري ولا تدري ومن يدري ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هو ذا النظر إلى مبادئ النعم انسى بقى أبوك وأمك وانسى بقى قرايبك ومعارفك وانسى بقى الفلوس والدنيا واللي فيها وتذكر يوم لم تكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كنت ولا شيء ساعتها وانت ولا شيء قبل خلق آدم الحديث كده أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة وذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة الكلام ده قبل خلق السماوات والارض يعني ما كانش في ملايكة ولا جن ولا ادم ولا جنة ولا شيء ابداً كتبك الله مسلما وكتب لك عينين لونها ايه وانف شكله ايه وشغلتك ايه وفلوسك ايه وزوجتك مين وولادك ايه كتب لك كل ده ببلاش مجانا ولا حتى انك تعبدت بالطلب تصور هي دي الفرار ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سر إلى الله وهذا إنذار ولا تجعلوا مع الله إلها آخر آخر إنذار الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل حينها تسمع قول الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ذلك سيدنا سليمان لما كان شايف ان اللي بين ايديه نعم لم ينسبها لنفسه قال ما آتاني الله خير مما آتاكم لما فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ما قالش بدماغي بقوتي بالعمال بتوعي وإنما من فضل ربي هي دي هي دي اللي أنا عايزك تعيشها بس النظر إلى النعم ورؤية أن النعم من الله ورؤية أنك لا تستحقها واستكثار قليلها يا رب كتير عليا قوي كده أن يرى الله هذا من قبل من قلبك حينها تستمتع بنعم النعم أول حاجة في نعم النعم رؤية النعمة نعمة آه يا مناس عنده زوجة جميلة طيبة طهرة قاعدة في البيت إنسانة محترمة فاضلة هو مش شايفها مش شايفها لو شافها كان استمتع بيها كان فرح بيها كان اتبسط لكن للأسف هو مش شايفها فلذلك من نعمة الله عليك أن يريك نعمته ويعرفك بها عارف زي اللي عنده عربية ومش عارف امكانياتها او عنده كمبيوتر مش عارف امكانياته مش عارف يشغله مش عارف يستفيد منه او كده في نعم كتير بين ايديك قدام عينيك ملكك كل الناس تشتهيها وهي في ايدك سواء كانت النعمة دي بقى ربنا رزقك فطنة او ذكاء او عقل مش مستفيدين منها يا دوبك انت خلصت الثانوية العامة ودخلت الجامعة لطشت وبعد كده عطلت دماغك فين فين النعمة دي استعمالها فين النعم تانية كتير بقى قدامك نعمة ان انت ربنا كرمك بمسجد جنب بيتك او في بيتك نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك استعمال الكمبيوتر وعندك الكتب كلها وطرق البحث عليه نعمة نعمة نعمة ايه, إيه ابوك راجل طيب امك راضية عنك موجودة الاب والام بابان من ابواب الجنة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فاحفظ هذا الباب أو ضيعه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألك أم قال نعم قال الزم قدمها فثم الجنة نعم ومش عايز تستغلها ولا عايز تستمتع بيها أنا بحبكم في الله مع معذرة موضوع نعم النعم ده عايز وقفة تانية بس أنا عايزك تعيش النهاردة الواجب العملي أن تنظر إلى النعم اثنين أن تعتقد في قلبك أنك لا تستحقها وأن تعتقد أنها كثيرة عليك وأن تعتقد أنك مقصر في شكرها اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك آمين والسلام عليكم ورحمة الله
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم